يقوم عليه أبرار كتاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة سائلين الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا على خير وأن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة والأخوات رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه صم من الحرم وأفطر صم من الحرم وأفطر وهي الأشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب والله تبارك وتعالى أثلى هذه الأشهر وخصها بالذكر إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إذا لابد وأن يعطي الإنسان لهذه الأشهر ميزة خاصة لا يذكرها الله تبارك وتعالى دون سائر الشهور بعدما ذكرها عامة ذكرها خاصة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي صم من الحرم أفطر وقال في حديث آخر أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم يمكن أن يفهم كلمة المحرم أي الشهر الحرام أيا كان ذو القعدة ذو الحجة ومحرم وشهر رجب وعلى ذلك ينبغي على الإنسان أن يستكثر من الخير في هذه الأشهر الكريمة المباركة والقرآن وجهنا وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم وظلم النفس إنما يكون ببعد الإنسان عن طاعة الله بإعراضه عن شرع الله بارتكابه لمعاصي الله تبارك وتعالى بحرمان نفسه من الخير المحروم من حرم الخير قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فنأمل من الله تبارك وتعالى ونسأله أن يعيننا في كل أيامنا وفي كل أشهرنا أن نكون دائما دائما وأبدا نتنافس في الخيرات ويعني كما يقال آه وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة يعني كأني بشد الدنيا شد كأني بنتهز الفرص بأغتنم الأوقات وما فات لا يعود وما ضاع لا يعوض وعلى ذلك ينبغي على الإنسان أن يغتنم الأوقات المتاحة ليتزود فيها دائما من طاعة الله ويستكثر فيها من خير الله كانت بعض النساء الصالحات إذا طلع عليها النهار تقول يا نفس لعل هذا هو آخر نهار تعيشينه فاجتهدي اجتهدي فتجتهد وتجتهد فإذا جاء الليل قالت يا نفس لعل هذه هي آخر ليلة تعيشينها فاجتهدي فتجتهد وتجتهد وفي كل يوم تقول لنفسها هذا في النهار وفي الليل وتستزيد من الخير باعتبار أن الفرص قليلة كما يقولون الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه وأن يغفر لنا ولكم في هذه الأيام المباركة أيام الأشهر الحرم وأن يجعلنا فيها دائما من الطائعين لله البعيدين عن معصيته إنه ولي ذلك والقادر عليه آه واحد بيقول حلفت على مراتب الطلاق إنها لن تذهب إلى أمها فذهبت ماذا أفعل ماذا أفعل هنبدأ بقى إيه نشوف أسئلة الطلاق ده سؤال عن الطلاق وده سؤال تاني عن الطلاق يعني احنا قلنا إنه الطلاق المعلق على شرط إن ذهبت أو إن فعلت كذا فأنت طالق هذا الطلاق المعلق يفتى الآن بسبب ما يسمى آه، كثرة ال- عموم البلوى البلوى عمت والناس بدأت تحلف طلاق كتير فبسبب عموم البلوى يفتون الآن بأن الطلاق المعلق إن لم يكن قصد المطلق الطلاق وإنما يقصد أن يحمل زوجته على أن تفعل هذا الشيء أو لا تفعله فإن كان يقصد الحلف يقصد التهديد ولا يقصد الطلاق فهو يمين يكفر عنه بإطعام عشرة مساكين فهو يمين يكفر عنه بإطعام عشرة يعني ما تركيزه ليس على الطلاق وإنما على التهديد على الحلف ونفس المعنى قال لزوجته انت قلت انت قلت طلقني فأنت طالق فقالتها ثلاث مرات يعني مش مرة واحدة بيقول لها إن قلتي لي طلقني يبقى أنت طالق فراحت قايله له طب طلقني طلقني طلقني مثلا فبالتالي إن كان يقصد بهذا الطلاق هو طلاق واقع وإن لم يكن يقصد طلاق وإنما التهديد فعليه أن يكفر عن يمينه وهذه إجابة لسؤال الأخ الأول والأخ الثاني طيب معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي آه، كيف حالك يا شيخ الحمد لله رب العالمين آه، آه، لدي سؤال آه، أنا توف- توفت أمي من يعني قبل خمس سنوات تقريبا آه، لا- كان لديها ذهب يعني آه، قبل لا تتوفى يعني أن يعني قد ما كان عندها هذا الذهب يعني كانت تشتري من فلوسها ومن فلوس يعني من نقود أبي يعني اثنيناتهم آه، قبل أن تتوفى كانت تقول يعني إن أنا عندي أخوة اثنين تقول يعني إنه هذول ال- هذا الذهب إلهم الأخوان يعني الأخوانكم يعني يبقى شلون للمهر أو لمهرهم لكن هسه وبعد ما توفت أبي أعطاني إياه قال اقسميه بينك وبين أختك فهل يعتبر أنه أمي من قالت أنه هذا الأخوانك اثنيناتهم هل هاي وصية أم أنه تقسيم بابا يعني تقسيم أبي هو يعني هو الصحيح لا أعرف يعني المن يعني أعطيه الذهب هل حاضر هو ورث يعتبر أم ماذا؟
حاضر حاضر معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي بارك الله فيكم يا شيخ ربنا يتقبل منا لو سمحت يا شيخ آه، أنا كنت ساجدة ف- في صلاة الفريضة أيوه فعطست فنزل مني قطرات بول كده يعني طيب فأنا سلمت وخرجت من الصلاة واتوضيت وصليت تاني ماشي هو يجوز أخرج من صلاة الفريضة؟
ما هو- ما هو كده الصلاة بطلت ما هو طالما انه حدث ما ينقض الوضوء يبقى كله بقى ايه يعني الواحد لو حصل له ما ينقض الوضوء من خروج بول او ريح او ما الى ذلك خلاص بيخرج من الصلاة لانه كده الصلاة بطلت بطلت الصلاة انا ما بقتش في صلاة اه نعم فاللي انت عملتيه ده صح طب لو سمحت سؤال كمان اه هو يعني لما الوقت ال- يعني لما اصحى من ال- اصلي الفجر واقعد اصلي واقعد اقرا قران او اذكر الله ولا كده نعم يبقى بعد الفجر بقد ايه وافضل قاعده في مكاني على مصليتي اللي انا صليت عليها او ممكن اقعد على كنبه على كرسي عادي يعني ولا إيه؟
حاضر ماشي حاضر ماشي ماشي يا شيخ بارك الله فيك. معنا معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم ايوه نعم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل أه، أه، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين
أه، شيخ أه، عندنا أه، قضية إرث يعني شخص توفي وترك أخ وبنت ال- فشنو حكم الشرع في هاي المسألة؟ علما أنه القانون عندنا هنا إيه، يعني يورث البنت فقط يعني قانون المحكمة والقاضي فين في اي بلد هذا الكلام يعني لحظة.
يعني يقول يحجب ال- يحجب ال- العم يعني يحجب أخ المتوفي هذا فين فين الكلام ده بس اجبني اجبني هذا في اي بلد الكلام ده
بالعراق في العراق
أي نعم طيب ما شيخ ال- الأخت اللي بتقول إن الأم توفيت من خمس سنوات وكان معها ذهب فكانت تقول بأن هذا الذهب يذهب إلى الأولاد يستعينون به على آه، مهرهم الذي سيدفعونه إلى آه، من يريدون الزواج آه، منهم آه، وجه بعد كده الأب جاب الذهب واداه للبنات فهي بتسأل هل الأم اللي قالته صح وكان يجب يروح للإخوة ولا اللي عمله الأب إن ادى الذهب للبنات أنا من وجهة نظري لا ده, لا ده صح ولا ده صح ليه بقى لأنه المفروض المفروض أن إيه إيه الأم لو كانت تريد إعطاء أبنائها هذا الذهب تعطيه لهم في حياتها كهبة لكن بعد ما موت يروح للولاد صارت وصية والحديث يعلمنا إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لمين فلا وصية لوارث وبالتالي أصبح هذا الذهب أصبح ميراثا يتقاسمه جميع الورثة ذكورا وإناثا بحكم الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أن يأخذ الزوج نصيبه اللي هو الأب في الحالة دي ليه الربع والباقي هنوزع للذكر مثل حظ الأنثيين يبقى نرد الحقوق إلى أصحابها ونوزعه كتركة ويبقى كده الأمور آه، تعتدل بعد أن كانت آه، على غير ما ينبغي آه، يعني هي كانت بتسأل على موضوع آه، آه، نقضاء نقض الصلاة بنزول البول ده ممكن يحصل في أي صلاة حتى في الجماعة لو أن إماما يصلي وحدث معه هذا فإنه يخرج من الصلاة وينيب غيره يجي مكان واحد تاني وحتى يستر على نفسه يضع يده على أنفه كأن رعافا أو نزيفا نزل من أنفه فهو لذلك خرج من الصلاة ويجيب واحد تاني مكانه يبقى أنا ما فيش حاجة اسمها إن أنا يجوز أخرج من صلاة الفرض أنا أصلا صلاة بطلت ما تنفعش فلذلك الخروج هو كان الحل في مثل هذه المسألة لما تستيقظ عشان تصلي تصلي الفجر بعد قد إيه وتبقى في مكانها تذكر الله تعالى هو ال ال ال احتياطا احنا بنقول من تلت إلى نصف ساعة ننتظر ونصلي صلاة الصبح بعد حوالي تلت ساعة 25 دقيقة نص ساعة وكلما زاد الوقت يكون أفضل ها- يعني يبقى كده أنا ضمنت ضمانا كليا إنه إن شاء الله ما فيش مشكلة في التوقيت آه، يعني وده طبعا مش معناه إن احنا بنأيد الناس اللي بتعمل مشكلة في توقيت صلاة الصبح هو دلوقتي صح ولا ده مش مظبوط احنا بنقول احتياطا في الصيام نأخذ بالأذان اللي موجود دلوقتي فنمتنع عن الأكل والشرب والجماع مع الأذان لكن من كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة فأنا أنتظر أنتظر فترة كنت في المسجد فبها في البيت فبها وأنا أذكر الله تبارك وتعالى وبعد ذلك أقيم الصلاة بعد فترة أتأكد منها إن شاء الله ما فيش أي مشكلة الحاجة التانية بتقول هل شرط إن الواحد لما يخلص الصلاة يجلس في مكانه الذي يصلى فيه لا يتحرك لا ممكن اقعد على كنبه زي ما بتقول ممكن اقعد على كرسي طالما ان انا في المكان الذي صليت فيه رحت يمين رحت شمال مددت رجلي استندت على الحيطه طلعت قعدت على كرسي عالي كل الكلام ده لا يؤثر وذكر الله تعالى في هذا الوقت من افضل اوقات الذكر النهاريه من أفضل أوقات الذكر النهارية ذكر الله تعالى من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس توفي وترك أخا وبنتا توفي وترك إيه أخا وبنتا إحنا عندنا هنا صاحبة فرض اللي هي البنت والقرآن نص عليها قال إيه قال وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها الإيه فلها النصف ما تبقى بعد صاحبة الفرض اللي هي البنت بيذهب إلى أقرب العصبات أقرب العصبات مين أقرب العصبات بقى في مثل هذه الحالة الأخ الأخ ها ربنا قال إيه في القرآن بقى قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين طب لو كان أخ واحد أو كانوا مجموعة من الإخوة هياخدوا بقية التركة كلها مش هنقول بقى للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما إذا انفرد الذكر أخذ الباقي وإذا كانوا ذكورا جميعا يتساوون في ما تبقى من التركة آه، على التساوي وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبقى ربنا قال بعد البنات بيجي مين بيجي الأخوات وحتى في حديث يقول اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة يعني لو كان في المسألة دي مش أخ لو كان في أخت هتاخد بقية التركة والعم ملوش حاجة العم ملوش حاجة العم ده بعيد ها كل ما يدلي الإنسان إلى الميت بدرجة أحسن من أن يتصل بدرجتين يعني الأخ بيدلي إلى الميت بواسطة الأب بواسطة الأب طب العم العم بيدلي إلى الميت عن طريق الجد اللي هو أبو الاتنين وبعدين ده بقى أخر يعني مسافة بعيدة وبالتالي مسألة إنه إنهم يورثون العم دون الإخوة ده كلام مخالف للشرع وهذا خلاف ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والحق حق أن يتبع معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضلي والله انا عايز سؤال صلاة بس اتفضلي هو ت- آه، على حضرتك.
أوه، وطي وطي صوت التلفزيون هو سؤال صلاة والله ممكن حضرتك اساله بس و... وتجاوب بعد البرنامج بعد ما انا حاضر انا والله آه، زوجي حادث
أهو الخط قطع مغترب في إحدى دول الخليج ورزق بمولود هل يجوز تأخير العقيقة لحين عودته إلى بلده بعد سنة العقيقة يا أخوانا ذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه واضح الكلام الذبيحة العقيقة ذبيحة تذ- تذبح عن المولود يوم سابعه وإذا كان هناك تأخير فبيبقى لل 14 طب ما فيش 14 يبقى في 21 يعني هي دي الأيام المحددة حتى نصيب السنة حتى نصيب السنة يبقى السابع أو ال 14 أو ال 21 والأفضل السابع نحسب يوم الولادة ولا ما نحسبوش مسألة فيها خلاف فمش هتفرق كتير لكن كده أنا بأجل سنة كاملة يعني إذا كان في الإمكان أن نحقق السنة في موعدها فهذا أفضل إذا لم يتيسر وتأجلت إلى ما بعد سنة خلاص لكن هو الأفضل أن يعجل بها نعم السلام عليكم
السلام عليكم.
أيوة اتفضل
شفاعات أيوة التليفون بيقطع
ايوه اتفضلي سؤالك
الو أيوة وطي صوت التلفزيون خالص وطي صوت التلفزيون
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طيب حاضر
ايوه يا ريت يعني نصيحه عامه لكل من يتصل بنا آه، التلفزيون لما بيكون مفتوح بيعمل تردد صوت انا بتكلم من هنا على ما بيوصل القمر الصناعي ويجي عندكم يبقى بتسمعوا صوتكم وبتكلموا فوطوا صوت التلفزيون خالص وخلي المتابعه كلها من خلال التليفون معنا اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، من فضل حضرتك يا شيخ أنا كنت أنا عندي فلوس في بنك مصر معاملات الإسلامية فأنا كنت عايزة أعرف آه، ال- الفوائد دي آه، إيه حكمها وأعمل فيها إيه يعني حاضر شكرا
مع اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل
آه والله بدي آه، اسال اذا الشغل في الكنيسه حرام ولا حلال؟
حاضر ايوه نعم اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم مع حجة كبيرة بس أنا يعني أنا سن صغير بس عشان أطلعه ما معيش فلوس إن أنا أطلعه على حسابي تاني طب تاني أعمل تاني إيه؟
تاني معلش معلش تاني بتقولي مين اللي عايزه تطلعيه حج نعم مين اللي عايز يحج
ايوه وطي صوت التلفزيون يا ستي تاني سؤالك بيقول ايه بقى وطي صوت التلفزيون بعد اذنك سلام عليكم
الو كده كل اللي هيتصل بينا والتلفزيون مت- مفتوح بالشكل ده مش هنحصل حاجه من وراه مش هنعرف نتكلم مع حد السلام عليكم السلام عليكم
الو السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا اخي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وطي صوت التلفزيون آه، لو سمحت يا شيخنا انا خاطب بقالي سنتين والدتي آه، والدتي آه، ردعت آه، خطيبتي مرتين بس مش غيرهم يعني هل تصح لي الزواج ولا وايه عدد الرضعات المحرمه للزواج طيب حاضر ايوه السلام عليكم اتصالات اخرى طيب آه، بالنسبة للبنوك والتعامل معها نحن ننصح بأن يتعامل مع بنك إسلامي خالص ليس فيه فروع ربوية فإن وجود فروع ربوية بتجعل الميزانية في النهاية تبقى زي بعضها دي مع دي وكله يدخل في بعضيه فالأفضل وخروجا من أي تشويش أو أي ريبة أو ما إلى ذلك نتعامل مع فروع إسلامية خالصة ليس فيها أي جانب ربوي وحينئذ إذا ما أخذت شيئا من عائد على مالي يبقى ما فيش أي مشكلة وأنا مطمئن إلى أن هذا التعامل كان نتيجة مضاربة مرابحة أي نشاط مشروع ليس فيه شبهة وليس فيه ريبة ده اللي بننصح به من البداية حتى لا نتورط في آه، ارتكاب شيء ونحن غير مطمئنين إليه والله أعلم طيب مع اتصال السلام عليكم الو أيوة
الو اتفضلي ايوه يا سيدنا الشيخ
سؤالك ايوه ليا سؤال لو سمحت اتفضلي سؤالك آه، سلفتي آه، وهي بنت ما ما اعرفش آه، مش فاكره هي ص- آه، لها كام يوم من اللي ف- من اللي فطرت ومن الدوره مش عارفه هي
خلاص مش مش سؤال فاكرة.
كده حاضر حاضر اه
حاضر مع اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ايوه اتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالك اتفضلي
عليكم السلام ورحمة الله وطوا صوت التلفزيون
آه، لو سمحت يا شيخ أنا والدي والدتي صايمة النهاردة ب... عشان تصوم بكرة ال- الخميس يعني جمعت الأربع مع الخميس فقامت بعد ال... بعد قامت بعد الفجر من غير ما تعرف إن الفجر أذن وشربت وهي مكملة الوقت الصيام فالصيام يعني آه، صح ولا في حاجة؟
هي شربت نسيانا شربت نسيانا ولا شربت ايه أيوة هي ما تعرفش أصلا إن الفجر أذن لكن تبين ليها بعد كده ان الفجر اذن تبين لها ان الفجر اذن ايوه وكانوا هيقوموا الصلاه عشان يصلوا الفجر بس هي آه.
ما كانتش تعرف ان الفجر اذن طب خلاص ماشي
وفي
ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ايوه اتفضلي آه، لو سمحت انا موظفه ومرتبي كبير مم.
آه، وزوجي بيرفض ان انا اشيل فلوس للولاد فانا بشيلهم ذهب من غير ما هو يعرف هل ده حرام ولا حلال
طيب حاضر حاضر ممكن سؤال تاني ايوه آه، هل هل انا اجمع ال- ذهب ال- جمع جرامات ذهب الولد وذهب البنت واطلع عليهم ولا كل واحد لوحده انت عامله عامله ده حساب خاص وده حساب خاص ايوه عامله ده ذهب لوحده وده ذهب لوحده مم. حاضر ماشي اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم آه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه آه، لو سمحت آه، انا والدتي عمرها 70 سنه نعم آه، وهي يعني دلوقتي هي بقت مختلفه كتير عن الاول يعني ف يعني دايما بتحسسنا ان هي مش راضيه عننا مع ان انا واخواتي يعني بنحاول رضاها باي طريقه ايا كانت آه، دايما بنحاول رضاها لكن هي دايما محسسانا ان احنا يعني ان هي يعني مش قابله مننا اللي احنا بنعمله او كده فهل احنا نحاسب على ايه بالظبط معاها دلوقتي إن هي دي ط- يعني ده ده امر اختلف عما كان قبل يعني هي كانت طبيعيه زمان وما كانتش بتقول أيوة، الكلام أيوة.
ده
هي كانت كويسه جدا بس هي يعني السن السن اديك قلت السن يعني نعم اديك قلت السبب هو السن اه طب انا خايفه بس بيني وبين ربنا آه، انا خايفه مش عارفه يعني هل آه، انا احاسب على ايه يعني انا بحاول ارضيها مش بزعل منها مهما عملت خلاص احنا ماشي ماشي ماشي.
بنحاول نرضيها بس حاضر.
هي دايما بتزعل مننا على اشياء تافهه جدا واشياء يعني بسيطه جدا جدا طب حاضر فانا خايفه احسن زعلها ده يتحسب علينا حاضر فانا مش عارفه يعني ايه اللي اقدر اتحاسب عليه معاها بالظبط يعني حاضر وع-
مع الصلاة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه ممكن أسأل سؤالين لو سمحت اتفضلي بقول يا سيدنا الشيخ أنا جاية جا- جارية جارة معاها عيال معاها بنات يعني عندهم يجي 15 سنة كده بالغين يعني مم.
فبشوفهم آه، بيلعبوا معلش لا مؤاخذة مع ال- الصبيان فجيت قلت لها مم.
فمنعت السلام واللهم صل على سيدنا محمد منعت السلام ودايما جوزها يهددنا بكلام ما انا هعمل فيكم وهسوي فيكم عشان قلنا له عشان بنته فاحنا كده على غلط ولا صح يا شيخ لو سمحت طب حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
آه، ازي حضرتك الشيخ دلوقتي في مشكله عندي ممكن؟
علي صوتك شويه الو
علي صوتك شويه
عادي الصوت اهو. الو هذا كده وطي اكتر طيب السؤال عن الشغل في الكنيسة ربنا قال لنا في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ده كلام ربنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فإذا كان هناك مكان عقيدتي وديني يقول بأنه بيرتكب فيه شرك وبيعصى فيه الله سبحانه وتعالى وبتتأتى فيه أشياء أنا لا أرضى عنها بحكم ديني فلا يجوز أن أنا أشارك فيها وأنا مؤمن إيمانا و- وجازم بيقين أن هذه الأماكن آه، مش آه، حسب ديني وحسب عقيدتي بترتكب فيها أخطاء يبقى بالتالي ينبغي علي ألا أشارك فيها هم بالنسبة ليهم عقيدتهم ودينهم وما يعني يعتقدون هذا أمر يخصهم لكن أنا من وجهة نظري بأرى إن هذا كإسلام وكإيمان لا يتناسب مع عقيدتي بالمرة ولا يتناسب مع ديني بالمرة ومن ثم لا أقيم بنيانا يعبد, يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى أو تقام فيه مظاهر شرك أو أي شيء فإن الساكت على المنكر شريك لفاعله والله أعلم خاطب من سنتين وأمه رضعت المخطوبة بتاعته مرتين هو في حديث بيقول خمس رضعات متفرقات مشبعات يحرمن خمس رضعات متفرقات مشبعات يحرمن لو أن هذه البنت أخذت ثدي المرأة وبعدين ريحت لها خمس ست دقايق كده وراحت راجعة تاني دول هيتحسبوا مرتين فالعملية كده ما بقتش منضبطة يعني ممكن الاتنين دول اتقال النهاردة اتنين بعد كده اتقال أكتر وبخاصة أنه في مذاهب تقول بأن الرضاع على الإطلاق أخواتكم من الرضاعة أيا كان قدر الرضاعة فأنا أرى أن احنا نتجنب هذه المسألة ونبعد عنها خشية أن نقع في محظور وتيجي الأم بعد كده النهاردة بحكم العاطفة ده ابنها خطيبة بقى له سنتين النهاردة تيجي تقول له دول مرتين وتيجي تقول له ده بقى ده, ده أكتر من مرتين أصلا أنا ما كنتش فاكرة أو ما إلى ذلك كيف وقد قيل يعني في أكيد رضاع حصل في أكيد رضاع حصل فالأولى نبعد عن المسألة دي ونسأل الله تعالى الهداية للجميع آه، لا تتذكر كم أفطرت من أيام في رمضان الفاء اللي اللي قبل كده بسبب الدورة الشهرية يعني هنيجي نقول هي ليها مثلا بتصوم بقى لها 10 سنين سنها النهاردة مثلا 25 سنة ولا حاجة في 10 سنين فاتوا ما كانتش بتقضي فيها أيام الدورة الشهرية عندما تأتيها هنعمل إيه هنيجي نحسب نحسب نقول الدورة الشهرية بتقعد كل شهر قد إيه خمس أيام ست أيام نضرب في عشر سنين مثلا ونصوم عدد هذه الأيام حتى يغلب على ظننا أننا قضينا ما علينا حتى يغلب على الظن أننا قضينا إيه ما علينا يعني أنا لو فرضت إنهم خمس أيام في عشر سنين بخمسين يوم أنا أصوم ستين يوم يغلب على ظن إن أنا كده أديت ما عليا لكن عدم الصيام كلية لا إنما لابد أن نقضي ما علينا فدين الله أحق أن يقضى إذا شرب الإنسان إذا شرب الإنسان بعد الفجر وهو يظن أن الفجر باق يعني هو ناوي من بالليل حتى لو في رمضان قام وشرب ظنا منه أن الفجر باق ثم بان له أن الفجر قد طلع هذا اليوم يعيد مرة أخرى وإن كان يتم الصيام فهي أتمت صيامها لكن بعد كده تبقى تعمل حسابها آه، تقضي مكانه آه، يوم تاني وخلاص طيب بتشيل لأولادها ذهب هو من حق المرأة أن طالما أنها لها ذمة مالية خاصة بها ومعها مال يخصها فهي بتعطي من هذا المال لأولادها فهذا ليس من مال زوجها وإنما من مالها الخاص فبالتالي يجوز لها أن تعطي أولادها كما تفعل وبتعطيهم كما تقول بتشيلهم ده ما فيش مشكلة وسؤالها الثاني إنه هل تخرج الزكاة عن مال الولد إذا بلغ نصابا لوحده والبنت لوحديها ولا تجمع الاثنين مع بعض طالما إن أنا وهبت هذا الذهب لولدي أصبح ملكا له أو لابنتي أصبح ملكا لها ومن ثم كل واحد منهم ليه ذمة مالية مفترقة عن التاني يبقى هننظر إذا بلغ هذا الذهب نصابا مع أحدهما هنبدأ نحتسب الزكاة منذ بلوغ النصاب إذا حال عليها الحول أما إذا لم تبلغ نصابا فلا زكاة عليها آه، بالنسبة للأم اللي سنها كبر وربنا قال ومن نعمره ننكسه في الخلق بيحصل تراجع ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا خلاص بدأت الذاكرة تتفلت بدأت الأمور الانضباط فيها ما بقاش كما ينبغي وكنت أمشي على رجلين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر اللي يمسك عصاية على سبيل المثال وانحنى الظهر وضعف البصر وضعف السمع و... وشاب الشعر والكلام ده كله علامات بتبقى موجودة مع السن الكبير وزي ما المثل البلدي حتى عندنا في مصر يقول لك ما كبرنا زي ما صغرنا يعني احنا بنرجع كما لو كنا أطفالا نعتمد على الآخرين طيب هي بتسأل بتقول إن أمها بدأت تبقى يعني كثيرة ال- الغضب منهم وكثيرة اللوم لهم ودائما غير راضية عنهم ودائما كذا وكذا في حين أنها كانت زمان غير كده هذا التغير الطارئ نتيجة السن لا ذنب لكم فيه ويبقى جزاكم الله خيرا إن كنتم تتحملوا هذا وبتحاولوا تتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة قدر ما تستطيعون وانت بتسألي بقى طب ايه اللي هيحاسبني عليه ربنا والله انت اعملي اللي يرضي ربنا وبس اعملي اللي يرضي ربنا طب انت عملت اللي يرضي ربنا ومع ذلك الام مش مقتنعة الام مع ذلك برضه غير راضية بتبرز او تبدي عدم آه، آه، ارضاها عن سلوككم يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اعملوا ما في مستطاعكم في سبيل راحة هذه المرأة لله عز وجل لله عز وجل ويبقى في نوع من ال- يعني التعامل الحسن الجيد إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما هو ده اللي احنا عايزينه قل لهما قولا كريما وخلاص طيب آه، الجارة اللي معاها بنات وشافتها جارتها وهي بتمشي مع صبيان فراحت بلغتها فزعلت ولم تلقي السلام وما إلى ذلك وبعدين في الوقت نفسه زوجها بيهددهم بأشياء وما إلى ذلك بتقول إحنا غلط ولا صح والله يعني أنا ما أعرفش أنت رحت قلت لها إيه طريقة توصيل الرسالة طريقة توصيل الرسالة مهم جدا جدا انها تكون بحكمة ادعو الى سبيل ربك بالايه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن انا خايفة تكون رحت قلت لها كلمتين زعلوها شوفي بنتك ماشية على حل شعرها شوفي بنتك مش عارفة عاملة ايه مسوية ايه لكن افترض انك انت رحتي وبحكمة يا ست بنتك بنتنا واحنا حريصين عليها خدي بالك يعني ما تسيبيش البنت كده دون أن تراقبيها أو تلاحظيها وبيبقى كده برحمة وحرص وأنا في خدمتك لو عايزة مني أي حاجة أنصحها ابعتها لي أكلمها أو أي شيء من هذا القبيل فمهم جدا جدا إذا كانت المسألة بتمس أعراضا على النحو الذي ذكرتي إن الواحد يتلمس برفق حتى لا يصاب إنسان يحس أنه أصيب في كرامته أو في عزته أو ما إلى ذلك يقوم يكون رد الفعل على النحو الذي ذكرته والله تعالى أعلم معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام الله يعطيك العافية يا شيخ تفضل يا أخي الله يجزيك الخير آه والله عندي سؤالين يا شيخ الله يرضى عليك نعم تفضل آه السؤال الأول آه أنا مصري مقيم في الأردن وخاطب آه هل يجوز أن أعمل توكيل آه، لأخي كي يكتب كتابي وعشان زوجتي تجي للأردن يعني لأن أنا ما مش فيش عارف مشكلة ما ممكن ما فيش مشاكل يا أنزل- شيخ يعني مش عارف أنزل.
هذا جائز هذا جائز إن شاء الله هل يجوز يعني أن أعمل له توكيل أوي أوي ما فيش مشاكل إن شاء الله طيب السؤال الثاني الله يخليك طيب في مشكلة برضو لو جات لي هي الأردن يعني وأنا مك... وأنا موجود في الأردن طيب حاضر
السؤال الثاني الله يخليك يا شيخ آه، آه، أنا إلي أخ أكبر مني وإلي أختين بنت ولدين يعني والدي ووالدتي متوفيين نسأل الله أن يرحمهم إن شاء الله آمين يا رب آه، وتركوا لنا بيت آه، فطبعا اخواتي البنات الاثنين متجوزين واخي الكبير برضه متجوز لم يبقى الا انا يعني مم.
آه، عايز اعرف الميراث بتاعهم في البيت كيف يعني ان انا اعطيه اياهم و- وكيف يعني يعني يجوز ان انا اعطيه لما اتجوز ولا شوف لا؟
يا شيخ حاضر أنا هجاوب حضرتك وأقول لك إيه النظام وربنا هو المستعان يعني ازاي ان انا اعطيهم الميراث و... وينفع ان انا اديهم قبل ما اتجوز يعني الواحد خايف بعد ما يتجوز ما يبقاش معايا يديهم يعني طب مش عارف يعني حاضر على عيني حاضر الله يجزيك الخير يا شيخ بارك الله فيكم خبرا معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ازيك شيخ أهلا بك وسهلا الحمد لله كنت عايز أسأل سؤال. رحت اشتري عربيه من بنك ناصر ف قال لي هات مفردات مرتب فعاوز اعرف هل الشراء ده حلال ولا حرام بس البنك بيعمل عقد بيع عربيه يكتب العقد اللي بينه وبينها عقد بيع عربيه هو اللي بيبيع لك
لا بيقول بيقول لي هات عرض اجيب عرض من المعرض أيوة آه، بس- سعر العربيه من المعرض آه.
بس مين مين اللي بيبيع لك العربية فيهم
البنك البنك هو اللي بيبيع العربية اه يعني ما تروحش المعرض ت- ت- ت- تتفاوض معاه ولا تبيع ولا تشتري منه ولا حاجة لا بقول له هات ثمن العربيه دي كام بيديني ثمنها وبروح اديها للبنك خلاص ماشي
وبس في اللي بيعمل لي هو عقد بيع عربيه مني ليه هو مني ليه على طول خلاص فعايز اعرف ده حلال ولا حرام حاضر ماشي شكرا يا شيخ بارك الله فيك.
بارك الله فيك آه، مسألة التوكيل والتفويض في عقد الزواج أو ما, زي أو ما سوى ذلك ماشي العقد يجوز بوكالة الأخ لأخيه كما قلنا الأخ هو دلوقتي بيسأل على موضوع سفر زوجته إليه وهو مقيم في الأردن طبعا احنا عندنا أحاديث آه، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم هذا ال- الكلام تناقش العلماء حوله وقالوا هل المنع من السفر لذاته بحيث نقف عند النص كما هو أم أن المراد هو الحرص على المرأة ألا يصيبها أذى وألا يلحق بها ضرر وبالتالي ينظر في هذا الأمر إلى الحكمة ولا ينظر إلى النص وقالوا كده إنه في العبادات بننظر إلى النص الدليل دون الحكمة في العبادة يعني بتصلي الصبح ركعتين وانت لسه قايم من النوم ربنا امرنا بكده بتصلي العشاء اربع ركعات قبل ان تنام وانت تعبان طب ما نخلي دي مكان دي لا ما دخلش العقل في الحكايه دي انما نحن في هذا نتوقف عند النصوص صلوا كما رايتموني اصلي اما في العادات والتصرفات فانه ينظر الى الحكمه واستدلوا على ذلك بحديث إيه، انه ياتي على الناس زمان تسافر المراه فيه من كذا الى كذا لا تخاف الا الله ويعني اللي يكون بمعنى ان يكون الطريق امنا غير مخيف وما الى ذلك فاذا نظر الى الحكمه وهو ان المراه امنه لا يلحقها اذى ولا تتعرض ل- ل- ل- لفتنه ولا شيء من هذا القبيل وهذا الان فيه أمان مطارات وناس راحة وناس جاية و- ومئات وآلاف وطيارة فيها مضيفين وفيها آه، آه، آه، ناس من شمال ومن يمين كأني راكب أتوبيس غاية ما هنالك إن ده بيمشي في الأرض وده بيطير في الهواء فإذا ننظر إلى الحكمة في مثل هذا وكان الطريق آمنا غير مخيف للمرأة فلا بأس أن يؤخذ بهذا القول في سفر المرأة حينئذ والله أعلم آه، بالنسبة لموضوع الورثة آه، احنا ما بنتدخلش في مسألة توزع البيت ده ازاي انا اقول لك انصبة وفروض ينبغي ان تراعى وعليك بعد ذلك ان تنزل عليها الشيء الذي تر... الذي تريد ان توزعه طيب هنكمل بس بعد هذا ال... بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام وبركاته
آه، جزاك الله خير يا شيخ كنت عايز اسال سؤال اتفضل بارك الله فيك دلوقتي انا عندي شركه مقاولات نعم
و ال- الاعمال اللي احنا بن- بنشتغلها هي اعمال مقاولات في الخرسانات وكده ماشي آه، ما ينفعش ان احنا ناخد آه، اي شغل غير لما ندخل مناقصات وده مع الحكومه او الشركات الخاصه أيوة.
سواء الحكومه او الشركات الخاصه او اي جهه بنتعامل معاها للاسف آه، علشان نعرف ناخد المناقصه دي بيطلب ناس من الفرع الهندسي اللي بيرسي علينا الشغل بيطلبوا فلوس حاولنا ان احنا يعني نبعد عن الموضوع ده لقينا نفسنا هنقفل الشركه مفيش اي شغل سواء حكومي سواء اي جهه حكوميه فندم
انا فاهم فاهم فاهم الكلام ده فاهم كويس فاهم الكلام ده اه وبعدين
فانا مش عارف الحل ايه يعني هل هل نخضع للموضوع ده ولا نعمل ايه يعني احنا كده مش عارفين نشتغل يعني انت حتى انت الشركات النهارده النهارده لو دفعت 100 جنيه غيرك هيجي يدفع 1000 جنيه بعد كده يجي واحد يدفع مليون جنيه هو وبالتالي الشكل ان هي مناقصه هو ما فيش مناقصه بتتعمل ولا حاجه خالص طب ما هو ده ده ده تأسيس للفساد هي البلد كل كل ما فيها فساد بسبب مثل هذه التصرفات لكن خليني أنا خليني أنا أمتنع وأنت تمتنع وده يمتنع وده يمتنع ساعتها يبقى فيه يعني النهارده كنت بتمشي في الشارع تلاقي بتاع المرور بيمد لك ايده عشان تدي بطلت الناس خلاص ما بقاش الكلام ده فده مش معناه اباحه ال- ال- هذا التصرف لان انا عايز اشتغل اقوم اعمل حاجه زي كده والا يبقى احنا كده بنقر الرشوه ويرسي عليها العطاء دون استحقاق لانه كده معناه ان انا مش مستحق طيب لجودتي او لسعري او لاي شيء وانما لما دفعته نعم احنا يعني احنا كشركه نستحق ناخد الشغل ده لو دخلنا المناقصه ل- بالمواصفات بتاعتنا و- وبندي اسعار مظبوطه وال- مش انت لوحدك يا شيخ لست لست وحدك في البيدان يعني انت بتدخل مع شركات اخرى ممكن يكونوا مثلك او اكفأ منك سعرهم زيك او اقل منك ولذلك في مثل هذه الحاله ينبغي ان احنا نراعي مصلحه الشركه التي ت- التي يتم التنفيذ لها هذا ال- ال- ال- الشيء باسعار وبمواصفات لكن لو بالطريقه دي يبقى احنا كده خلاص كل اللي احنا بنعمله ده صح مفيش مفيش يا شيخ منافسه ما بيني وما بين حد هو للاسف حتى الشركات الثانيه اول ما بيدخلوا بيوصي عليهم واحد يقول لهم المو- الموضوع كذا كذا كذا بس في واحد النهارده متفق على الشغلانه دي احنا هندخلكم في الشغلانه الجايه بس بيدفع كذا كذا كذا فيعني هي ما هياش فعلا مناقصه وما هياش فيها إن منافسة.
الحلال بين إن الحلال بين وإن الحرام بين ده معروف وده معروف فيعني يعني حتى لو ده السبيل الوحيد ما يعني الحل في كده ان احنا مش هنشتغل في المجال والله اشتغل اشتغل شغل ف- فردي بقى اشتغل في بيوت اشتغل في عمارات اشتغل شغل حلال بين بدلا من ان يكون هناك شبهه وحرام واكتر فلوسي من الحرام وأبا- واربي اولادي بالحرام و... آه يعني عمليه عمليه لازم تحسب حسبه حسبه كامله يعني نعم مع اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا شيخ نحمد الله ونشكره شيخ لدي سؤال تفضل
شيخ شخص يريد أن يشتري مني أرضا وليس معه المال
وليس معه مال
ليس معه مال اه لكنه يريد- يطلب مني وعدا للبيع حتى يقترض المال من البنك بالربا يا سلام أساعده في ذلك
حاضر ماشي لدي سؤال آخر
نعم شخص مريض ولا يستطيع أن يصوم ولا يعرف متى يشفى ماذا يفعل ولا يعرف متى ايه متى يشفى يعني في امل ولا ما ولا معدوم
حتى الطبيب قال لهم ذلك قال لهم قال لهم لا نعرف متى يشفى
طيب حاضر
سؤال ثالث يا شيخ نعم
إذا شارك إذا شارك الابن في بناء السكن مع والده يعني حين قسمة التركة أو شيء من هذا انت شاركت مع والدك شاركت شاركت مع والدك في بناء بيت نعم أثناء القسمة هل يقسم بالتساوي مع إخوته أم طب انت انت اعطيت والدك هذا المال بصفه ايه
لا لا أنا لم أعطي ولكن زعما في هذه الحالة
لكن ايه
في هذه الحالة زعما ماذا يفعل الابن؟ إذا شارك مع والده في بناء البيت يعني
طيب ماشي ماشي طيب حاضر شكرا بارك الله فيك آه، السؤال موضوع الورثة نرجع ليه تاني زي ما قلنا انه نحن نعطي فروضا ومقادير نقول انت لك كذا واختك لها كذا وابوك لي كذا ووالدتك لها كذا فمثلا في في تركاتكم هذه انتم اخوه رجال ونساء يبقى للذكر مثل حظ الانثيين هنعمل ايه بقى نقسم البيت بحيث يكون للذكر مثل حظ الانثيين لو هنقسم طب لو انه مثلا حد يريد ان يبيع نصيبه اشتريه منه اقدر البيت يساوي كام ونصيب البنت في هذا المبلغ كذا خدي فلوسك نصيب الأخ في هذا كذا خد فلوسك ها طيب ما فيش حد معاه فلوس ما فيش حد معاه منهم فلوس ممكن في مثل هذه الحالة نبيع البيت كله ونوزع ما عاد علينا منه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو واحد قاعد في البيت لو واحد منهم قاعد في البيت هنقدر العين اللي هو قاعد فيها دي تساوي قد ايه في البيت فإن كان له أخذ وإن كان عليه أعطى الآخرين وهكذا لكن نحن لا نتدخل في مسألة البيت ده حاجة اسمها التخارج بقى يعني أنا وأنت نتفق مع بعض أنت تقعد في البيت وأنا هاخد فلوس لا إحنا الاثنين هنبيع وناخد فلوس لا إحنا الاثنين هنقعد في البيت أنتم توزعوها بحيث لا يجور أحد منكم على نصيب الآخر للذكر مثل حظ الأنثيين موضوع السيارات من البنوك والكلام ده كله هو المفترض ألا يعطيني البنك أموالا حتى لا يكون قرضا ربويا حتى لا يكون قرضا ربويا وإنما يكون فيما بيني وبين البنك سلعة أنا ما باخدش فلوس أنا بشتري سيارة بشتري سيارة بالتقسيط فإذا كان البنك سيملك هذه السلعة سيملكها ويصبح مالكا لها وبعد ذلك يحرر لي عقدا بمقتضى ملكيتي لهذه السيارة وتبقى المعاملة ما بيني وما بين البنك كده المسألة ما فيش فيها حاجة لكن الإشكالية إن يروح يقول لي روح الوكالة الفلانية وبعدين يروح هو يدفع لي الفلوس لمين لصاحب الوكالة أو المعرض وبعدين أنا أخد السيارة كده بقى إيه كأنه أقرضني قرضا فوريا وحمله عليا بالإيه بالفائدة لكن إن كان البنك يملك السيارة ويبيعها لي بحيث أنني لن آخذ مالا وإنما سأعطى سلعة إن شاء الله أرجو أن يكون سليما نعم معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي لو سمحت يا شيخ في أم أخذت الشقة بتاعت ال- الأو- البنات الأولاد كلهم واديتها لولد واحد وبعدين هي قالت عايزة وصية لما تموت الذهب بتاعها تاخده يعملوه فداء جارية ده من حقها ولا مش من حقها؟
هي عندها تقصد الوصية دي هو السؤال هي الدهب بتاعها ده فيه تركة أخرى غير الكلام ده ولا مفيش لا هي التركة كانت الشقة والذهب بس.
الشقة اديتهم لولد والذهب قالت لما اموت إيه، طلع اعملوا لي صدقة جارية
حاضر ماشي الأخ اللي بيسأل طيب معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم اتفضل يا السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أحبك في الله يا شيخ أحبكم الله إذا أحبتمونا فيه تفضل سؤالك
لو سمحت أن استفسر بس عن وضع أنا فيه أنا دلوقتي شغال في مكان في دولة عربية اللي هي الكويت نعم ودلو- جالي التعيين في وزارة الكهرباء في مصر جواز سفر معايا وأخاف لو ال- لو طلبوني في التعيين إن ال- الكفيل بتاعي يف- يرفض أن ينزلني فهل لو نزلت من غير ما هو يعرف هل دي فيها حرمانية؟ أو أعرض عليه الأمر ممكن هو يكون قلبه واسع فأفتيني الله ي- الله يجزاك خير طيب يعني أنت أنت جالك تعيين في وزارة الكهرباء أنت عايز تتعين ولا عايز تقعد في الكويت
والله هو أنا زوجتي في مصر أريد أن أريد أن ألم ألم شمل الأسرة طب ما تنزل ما دام جالك تعيين ايه المشكله في هذا يعني ما هي المشكله
المشكلة دلوقتي إن لو قلت ممكن لو قلت للكفيل يرفض ينزلني أو يأخرني عن عن استلام التعيين فيبقى ضاعت عليا الفرصة
اه طيب حاضر
فهل من الممكن أن أعرض ت- عليه؟
تنزل تنزل من غير ما يعرف يعني كده ت- ت- س- وما ترجعش تاني الكويت يعني اه طيب حاضر ايه السؤال السلام عليكم ايوه السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل سؤالك يا اخي آه، لو سمحت يا شيخ آه، كنت عايز آه، أسأل سؤال نعم.
والدتي ماتت قبل والدي ايوه آه، آه، يبقى لها ورث ولا ملهاش؟
يبقى ليها ايه ورث ولا ملهاش؟
لا ملهاش طبعا
ماشي شكرا يا شيخ هو الشر- شرط ال- شرط الميراث ها موت المورث وحياة الوارث لكن المورث مات والوارث مات قبليه طب يبقى ما ما ملهاش ميراث نعم ايوه السلام عليكم
ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله ربنا يجازيك خير على الاسلام والمسلمين ربنا يتقبل منا جميعا يا رب.
بقول لحضرتك انا والدي آه، داخل في شركه آه، في في- آه، مع شركاء يعني في مصنع وفي محل طيب هل تجب عليه الزكاه
في مصنع وفي محل اه طب ماشي متشكره يا شيخ
آه، الأخ اللي كان سأل بيقول إن في واحد ما معهوش فلوس وعايز يحرر له عقد بمقتضى هذا العقد يروح يجيب قرض ربوي وأنا عارف الكلام ده من البداية إنه هياخد العقد بتاعي وبضمانه هيروح يجيب قرض ربوي ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عارف لو هو عمل كده من غير ما يقول لك وراح بعد كده هو تصرف هذا التصرف من تلقاء نفسه يتحمل هو المسؤولية ولكن أنا عارف من الأول عارف من البداية إنه هيعمل كده أنا أتحمل وزري معه ده مطلوب مني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أنا مفروض أنكر عليه مش إن أنا أحط في إيده سلاح يستخدمه في فعل معصية وأنا أكون السبب في هذا وبالتالي انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تمنعه الظلم وده ظلم فأذنوا بحرب من الله ورسوله هكذا هدد الله تعالى أكلة الربا فلا يجوز آه واحد مريض لا يستطيع الصيام ولا يعرف متى يمتن الله تعالى إليه بالشفاء مش عارفين نعمل إيه إحنا عندنا الحكم إنه إذا كان المريض مريضا بمرض يرجى برؤه يرجى برؤه بحيث أنه مستقبلا هيقدر يصوم ربنا ألف من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى طب معنا اتصال السلام عليكم هنكمل إن شاء الله اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي لو سمحت أنا أخت يعني بقالي 20 سنة والدتي رمياني في الشارع علشان متحجبة مش عايزين الحجاب ولا عايزين الصلاة ولا عايزين الكلام ده فأرجوك تكلمها كلمتين كده الله يخليك حاضر ماشي معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم عندي حلم قصير لو ممكن تفسره لي
أنا لا أعرف في تفسير الرؤى شيئا إنما إنما نحن نحن نجيب عن الفتاوى الشرعية أما الأحلام فلها موقع آخر غيرنا غيرنا يعني الله أعلم طيب إيه يبقى المريض الذي يرجى برؤه بيفطر الآن ويصوم من أيام أخر عندما يمتن الله عليه بالشفاء أما المريض الذي لا يرجى برؤه مريض مرض مزمن فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ففي مثل هذه الحالة والله أعلم ناخد بالاحتياط نطعم عنه فإذا قدر بعد ذلك على الصيام يبقى يقضيه والله أعلم يعني نجمع ما بين الأمرين وخلاص طب معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ايوه السلام عليكم يا عم الشيخ اتفضلي لو سمحت آه، آه، انا بابايا كان له محل وبعدين آه، بابايا توفى رحمة الله فاخواتي قالوا المحل ده لاخوكم عشان هو كان معاه كده فخدوا منه فلوس على اساس ان ان احنا نتنازل وما وما ادهناش فاخويا مات فهل الوقت من حقنا ان احنا ناخد المحل تاني رجع للورثه تاني يعني من حقنا هو دلوقتي خدوا منه فلوس اللي هم اخواتك الصبيان ايوه خدوها ليهم هم اه خدوهم واحنا ما نعرفش وانتم ما ادركوش اي حاجة لا بعد ما كتبتوا تنازل ايوه مم. طب سؤالك بقى على ايه دلوقتي اخوكوا ليه اولاد ايوه اخويا له اولاد اللي هو اللي هو اللي صاحب المحل اه بس هو توفى ايوه ماشي ماشي ما آه.
اختلفناش ما اختلفناش اه طيب السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام لو سمحت يا شيخ نعم
لو بركات اتفضل سؤالك
لو سمحت يا شيخ نعم في لحظة لقيت آه، لقية كده ما اه
لقيت لقية ايوه ماشي ماشي سؤالك على ايه 6000 جنيه في المثل او آه، صاحبها ادانا منها 500 جنيه حلال حلال ولا حرام؟
طيب حاضر معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل سؤالك ازيك يا شيخنا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك
بعد اذنك يا شيخ والله هو كان في سؤال اثير من شويه بخصوص قرض الطياره من بنك ناصر ايوه فحضرتك في جزيئات معينه في ال- في السؤال ده هو انا عايز اقولها لحضرتك عشان خاطر ناخد الفتوى صح اتفضل حضرتك بالظبط اللي بيتم الاتي ان انا ب- بكلم البنك ان انا عايز اخد عربيه فبيطلب مني اوراق معينه من الشغل طيب وبعدين بجيب له عرض اسعار من اي معرض عربيات ان العربيه دي ثمنها قد كده وان انا عايز اشتري منكم العربيه فبروح ادفع التقديمه في البنك ايوه تمام والبنك بي بي بيقول لي بيخاطب المعرض ده اهو بيقول له اديله العربيه دي وبيرخصها باسمي وبعدين البنك يديله فلوسه كاش ويقسط معايا والعقد ما بيني وما بين البنك
طب انا انا هستأذنكم في حاجة كان ي- ي- يحط فيه العربيات دي فانا بروح في الاخر استلمها من المعرض
انا هستأذنكم في حاجة هستأذنكم في حاجة ال- يعني هناك ده ده نصيحة هناك شركات أو وكا و- و- وبعارض ووكالات لبيع السيارات تمتلك السيارات بالفعل دون أن يتدخل فيها بنك نهائيا فاذهبوا إلى هذه الأماكن وابحثوا عنها بدلا من أن أدخل البنك كطرف في الموضوع أنا عندي ناس أصحاب شركات موجودة وسياراتها موجودة وبتفتح أبوابها ب- ب- ب- بمعاملة حلال بعيدا عن البنوك أما خصوصية السؤال اللي حضرتك بت- بتوضح الجوانب بتاعته بالشكل الذي وضحتها آه، آه، آه، عندنا هنا في قناة الرحمة بيجي آه، الله يمسيه بالخير الدكتور علي السالوس والدكتور علي السالوس متخصص في الجوانب الاقتصادية فلو تيسر اتصالكم بيه في اليوم اللي يكون موجود أنا أظن هو بيجي يوم الثلاث ربما يكون آه، أو يوم الأحد بيجي هنا يوم الأحد اتصلوا عليه واسألوه هذا السؤال وشوفوا رده إيه وإن شاء الله يكون خير لسه في اتصالات تاني السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته آه، شيخنا بعد اذنك هسألك سؤال كده هو لعبة الشطرنج دي حرام
حاضر يا باشا وسؤال تاني بعد اذنك يا شيخ
ايوه ادعي لي بعد اذنك بس يا شيخ اللي انا انجح يعني أنا في ثانوية عامة وكده بعد ربنا إذنك.
ربنا يوفقك جميعا ان شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام طيب فسؤال أخير برضو من الأخ اللي كان اتصل وسأل سأل ثلاث أسئلة شارك مع والدي في بناء البيت فعند وفاة والدي كيف سيأخذ حقه والله أنا لو أنا دفعت هذه الأموال مساهمة مني مع والدي فأنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك وحينئذ سيصبح هذا البيت ملكا للوالد ككل وأنت مشارك فيه بقليل أو كثير لكن لو أن هذا الوالد خصك ببعض شيء فيه مقابل ما دفعت قال لك خلاص أنت دفعت كذا خد الشقة دي تبعك أو دي ليك مقابل ما فعلت فهذه هبة لها ما يبررها وعوض عما قدمت من معروف في هذا الوقت طيب أم كان عندها شقة خدتها راحت مدياها لولد من الأولاد خصوصا وجت قالت بعد ما موت الذهب اللي عندي اعملوا بيه صدقة جارية أولا مسألة الهبة لوال- لولد دون بقية الأولاد إن كان هذا الولد له ظروف خاصة دون الآخرين وله أحوال تقتضي الإعانة دون الآخرين يبقى هي ربنا يحاسبها بقى ساعتها ويكون لديها مبرر لتفضيل هذا الولد عمن سواه بسبب من الأسباب المعقولة كأن يكون مريضا أو شابا أو يريد الزواج أو ما إلى ذلك وهي شافت أن الباقي كله آه، يعني حالته المادية وحالته الاجتماعية استقرت إلا هذا الولد فوهبت له هذه الشقة يعني لو كان هناك ما يبرر تفضيل هذا الولد بهذه الشقة فبها أما أن تقول ما أملكه من ذهب بعد ما موت اعملوا بيه صدقة جارية الوصية لا تجوز إلا في الثلث الوصية لا تجوز إلا في الثلث أما ما زاد على ذلك فهو يوزع آه، لبقية الورثة للأسف الإخوان هنا يقولون أن الوقت الآن انتهى ولا زال معي من الأسئلة أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع اتصالات كان يجب أن تعطى لنا فرصة حتى نجيب عنها ولكن يبدو إن إخواننا ما يعني يعني ما خدوش بالهم في التناسب ما بين الوقت وما بين الأسئلة التي تتلقى فعلى كل حال نعتذر عن إجابة ما تبقى من أسئلة وربما يتاح ذلك في لقاء آخر إن شاء الله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته
فتى والدين